السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني وأخواتي وحشتوني والله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير كلمنا امبارح وأول امبارح عن التبرج وأتمنى وأرجو من ربي سبحانه وتعالى أن يكون أخواتنا وبنات المسلمين استجابوا إن شاء الله وربنا يكرمهم إن شاء الله ويلبسوا حجابهم وأنا أدعو للاد إن شاء الله يا رب يا رب ارزق كل أخت تلبس حجابها بالفردوس الأعلى وبصحبة النبي وأمهات المؤمنين في الجنة إن شاء الله اللهم آمين أمن ورايا أخويا وحبيبي النهاردة هنتكلم وبكرة كمان هنتكلم برضه في موضوع خطير جدا آفة خطيرة جدا منتج خطير من أخطر المنتجات اللي وقع فيها كتير من شباب الأمة وبعض بنات الأمة يعني أسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع ويغفر للجميع النهاردة عايزين نتكلم عن منتج خطير لكن هقوله لك بعد ما تسمع القصة الغريبة ديت كان في يوم من الأيام والحديث رواه أحمد بسند صحيح واحد من شباب الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه طلب غريب جدا لا ينفعش أصلا يطلب من أحد البشر فكيف يطلب من سيد البشر قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا وإذا بالحبيب المصطفى الصحابة غضبوا طبعا النبي بالمؤمنين الرؤوف الرحيم راح مناديله تعالى قرب منه قال له يعني أترضاه لأمك قال له لا جعلني الله في ذاك يا رسول الله لأختك لبنتك لعمتك لخالتك قال له جعلني الله في ذاك يا رسول الله طبعا لا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا عمتهم ولا خالتهم اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب ده معنى الكلام واخد بالك وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الشاب هكذا بل وضع يده الشريفة على صدره ودعا له وقال اللهم طهر اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه يقول الشاب فخرجت من عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم أعد ألتفت إلى شيء من ذلك أبدا المشكلة يا شباب المسلمين إن الموضوع ما بقاش حالات فردية حتى لما بنيجي نتكلم عن الزنا مثلا لو حصل في عهد النبي عليه السلام مثلا ممكن تكون حالتين مثلا ماعز والغامدية والأحاديث وردت مش عشان نقول إن هم زنوا إنما عشان نقول هم تابوا من الزنا واتطبق عليهم الحد عشان يلقوا المولى عز وجل بتوبة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى النبي أخبر بأمر والله من أخطر الأمور اللي فعلا تملأ القلب رعب إن الزنا هينتشر في آخر الزمان والناس مش هينتشر منه بس هيستحلوا كمان الزنا حديث رواه البخاري إن النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون يعني الأصل في الشيء ده أنه حرام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير يعني لبس الحرير للرجال والخمر والمعازف يعني المزيكا وفي رواية تانية قال ويسمونها بغير أسمائها اللي أعجب من ده كله كمان إن مش هينتشروا بس وهيستحلوا بس لا ده هيبقى علامة من علامات الساعة الصغرى كما ورد في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله أو يظهر الزنا يعني الزنا هيبقى من علامة من علامات الساعة الصغرى أي نعم هينتشر أي نعم وده اللي حصل زي ما النبي قال بالظبط وبالملي انتشر الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا شباب المسلمين يا بنات المسلمين دي فاحشة فاحشة تعالوا نشوف القرآن قال عنها إيه وتعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها إيه قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا ما قالش ولا تزنوا أي حاجة أخويا وحبيبي أخويا وحبيبي وروح قلبي أي حاجة تقربك من الفاحشة دي ابعد عنها فر منها فرارك من المجزوم اوعى تبص على صورة عالية اوعى تخش على النت وتشوف أشياء, أشياء إباحية اوعى تخش على الفضائيات على الأوروبا وتتفرج على فيلم إباحي كل دوت هيؤجج الشهوة لو ما كانش ليك زوجة هتضطر تقع في الحرام اوعى ابعد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا عايز تكون من عباد الرحمن تعال نشوف وصف عباد الرحمن قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه هيحصل له إيه يا رب قال يضاعف له العذاب ضعفين يا الله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا شوف ربنا ذكر العذاب وفتح لك باب الأمل يا الله يا شباب المسلمين تعالوا وتوبوا وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك مش هيغفر لهم وبس يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يلي وقعت في الزنا ويلي وقعت في الزنا توبوا ربنا فتح لكم باب الأمل ارجعوا ربنا هيغفر لكم ذنوبكم ويبدلها لكم كلها حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى من أجل إن إن الفاحشة دي كبيرة جدا جدا ونكرة جدا جدا ربنا جعلها أشتع وأبشع أنواع العقوبات وأمر المؤمنين هم يشهدوا عذاب من يفعل هذه الجريمة فكان عذاب المحصن اللي متجوز اللي ربنا مديله حلال وراح يترك زوجته وراح عشان يزني كان عذابه انه يرجم بالحجاره لحد ما يموت قول لي ايه القسوه دي كلها مش قسوه ولا حاجه ما لو كانت زوجتك هي اللي اتفعل بيها كده وقالوا لك ده هو اللي عمل كده بزوجتك هتقول مش يرجم بالحجاره هتقول ده ينضرب بالصواريخ لان الامر يخصك ما هو برضه كل مسلم لازم يحب الخير لاخوه المسلم ويخاف على اخوه المسلم المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه طيب واللي مش محصن اللي مش متجوز وزنى وقع في الزنا جريمته ايه او عقوبته ايه يتجلد 100 جلده ويغرب سنه كامله عن البلد اللي كان اللي كان عايش فيها تخيل حضرتك هقول لك حاجه غريبه جدا والله العظيم لولا صحة النقل ما كان حد فينا يصدق الكلام ده تخيل ان ربنا فطر بعض الحيوانات أعزكم الله على بغض الزنا تخيل حديث رواه البخاري يعني في أعلى درجات الصحة عن عمرو بن ميمون أنه قال رأيت في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قردا زنى بقردة قرد زنى بقردة تخيل قال فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا وكنت في من رجمهما لا حول ولا قوة إلا بالله قردة كانت نايمة في حضن القرد اللي هو يعتبر زوجها تسللت وراحت لقرد تاني شاب شوية فراحت زانوا مع بعض القرد بيبص ملقاشها ملهاش راح شافها بتزني فصرخ لمع القرود كلهم ورجموهم بالحجارة تخيل قرود بتنكر هذه الجريمة وبعض البشر يستحسنوا ويستحلوا هذه الجريمة عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم تعال نشوف خوفنا قد ايه من الزنا يعني أنا هقول لك بس حديثين فقط النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يا الله أما الإيمان هيروح فين يوضحها رواية أبو داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة كالسحابة فإذا أقلع يعني لو بعد عن الزنا ورجع إلى ربنا مرة تانية عاد الإيمان إليه مرة أخرى كما أخبر الحبيب المصطفى قل لي طيب أنا عايز حاجة تخوفني أنا محتاج حد يقول لي ابعد عن الزنا محتاج حد يهزني بقوة ويقول لي ابعد عن الزنا بابعد عن حرمات الناس ابعد نعمل إيه؟ تعال هفكر لك عقوبة الزنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يا رب يا رب توب على عصاة المسلمين يا رب ارزق كل أخت مسلمة بزوج صالح يعفها في الحلال وارزق كل شاب مسلم بزوجة صالحة تعفه في الحلال قولوا آمين اللهم آمين تعال نشوف عقوبة الزنا في الدنيا أول حاجة يسقط من عين الله ويسقط من عين الناس أول عقوبة ودي أشد عقوبة على فكرة العقوبة الثانية وحشة في القلب في وحشة بينه وبين ربنا حاسس ان هو بعيد تماما حاسس انه مش قادر يقرب حاسس ان هو مش قادر يتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة سواد في الوجه رابع حاجة فقر لاذم بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين خد بالك خامس حاجة لا يأمنه الناس لأنه خائن إزاي أنا آمن أدخل واحد زي كده بيتي وأنا عارف أنه زاني عياذا بالله سادس حاجة ليس عنده غيرة لو عنده حريم ما بيغيرش عليهم أبدا عشان كده بقول لك دي جريمة كبيرة محتاجين نقاطعها الزنا الزنا بالله عليكم اوعى حد فينا يجترئ على مثل هذه الجريمة سادس حاجة ليس عنده غيرة سابع حاجة يسلط عليه من يفعل ذلك بأهل بيته ولو من وراء ظهره زي ما هتعمل في الناس هيتعمل فيك هتخونهم هتتخان هتزني في بنات الناس هيزنى في بناتك ولو من وراء ظهرك قال أحد السلف في قصص بني إسرائيل كان في رجل تاجر تاجر وكان راجل مؤمن وطيب جدا وزوجته طيبة وهم الاثنين مؤمنين في يوم من الأيام راح الدكانة بتاعته يفتحها يشتغل ويبيع ويشتري فهو موصل الدكانة بتاعته فجأة جت امرأة جميلة تشتري منه فمدت ايديها بتديله فلوس فشاف ايديها ففتن بها فمسك ايديها ونظر اليه ولكن فجأة تذكر ان ربنا مطلع عليه فعلى طول ترك ايديها واستغفر وقفل المحل ورجع بيته راح البيت لقى امرأته في حالة نفسية تعبانة خير قالت له حصل أمر غريب جدا عندي الليلة دي أو اليوم دوت حصل إيه قالت له عارف الراجل السقة اللي بيجي لنا بيملى لنا المية في الحوض بتاعنا بقاله 20 سنة كان راجل السقة بيخبط على الباب وينتظر شوية تقوم هي تفتح الباب وتطلع فوق وبعد شوية يفتح الباب يحط المية في الحوض وينصرف ويقفل الباب وراه وعمره ما شاف الست ديت 20 سنة اليوم دوت بتقول له أول ما خبط وفتحت الباب والمفروض ينتظر فجأة فتح الباب وجري ورايا لحد ما طلع ورايا السلم ومسك إيديا ونظر إلي ثم ترك يدي وخرج فتبسم زوجها وقال دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة حقيقي من يفعل من يفعل هذا يفعل به هذا خد بالك وفوق ده كله من عقوبات الدنيا أنه لو كان محصنا يرجم بالحجارة وإن كان شابا ليس محصنا فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب سنة كاملة بعيدا عن أهلي يا شباب المسلمين يا شباب المسلمين أبوس إيديكم بالله عليكم ابعدوا ابعدوا ربنا يكرمكم ويحفظكم من كل سوء علشان الأمة تطهر مرة تانية محتاجين إن شباب وقوة الشباب كلها تستخدم في الخير وفي الطاعة وفي بناء الأمة وفي خدمة الوطن وخدمة الدين ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين تعالوا نشوفوا قد إيه قبح هذه الجريمة وقد إيه قبح هذه الفاحشة ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ايه شفنا ان الزنا عياذا بالله ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين قد ايه العقوبات اللي عليهم في الدنيا شديدة جدا كان آخر عقوبة ذكرتها يا جماعة انه بيسلط عليه من يفعل ذلك بأهل بيته كما فعل هو بأهل بيت ناس أناس آخرين دقة بدقة ولو زدت لزاد الصقة هحكي لك قصة تانية عجيبة جدا كان في بنت طيبة جدا ومن أسرة طيبة وكان ليها صديقة بتروح تروح تذاكر عندها ودي مشكلة برضه الآباء لازم ياخدوا بالهم منها مش أي بيت يخشوه ولو بيت فيه شباب ما تخشش البنت في هذا البيت أبدا البنت راحت اتصاحبت على واحدة بقت تذاكر معاها كان ليها أخ شاب ما هوش ملتزم بدأ يداعب هذه الفتاة اللي هي زميلة أخته لحد ما اتعلقت بيه وبعد كده عياذا بالله بدأ يخرج معاه إلى أن وصل الأمر عياذا بالله إلى فعل الفاحشة وصل الأمر لفعل الفاحشة ال- هذه الفتاة حملت وبدأ الأمر هينكشف بدأت تحاول بقدر الإمكان إنها تتألف قلبه إن هو يرضى إنه يتجوزها أبدا عمال يهرب منها لحد ما قدرت بقدر الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام إن هي توصل إليه وقالت له أستحلفك بالله انقذني أنا هتفضح اعقد عليا بأي طريقة فقال لها طيب خلاص أنا عموما هعرض عليك أمر وكان هذا الشاب يعني عياذا بالله ذئب بشري عايز بقدر الإمكان أنه يدمر مستقبل هذه الفتاة قال لها والدتي هتكون بكرة في الشاليه بتاعنا اللي في المكان الفلاني لو رحت لها وقدرت تقنعيها أن أنا أتجوزك مستعد أتجوزك في نفس اليوم قالت له حاضر أكون هناك الساعة كام قال لها هتكون هناك مثلا الساعة 11 الصبح قالت له طيب يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب اتفق مع ستة من الذئاب من زمايله قال لهم هجلكم فتاة في الشاليه في الوقت الفلاني الساعة 11 عايزكم تفعلوا بها الفاحشة وانا ادخل عليكم فلما اشوفها في احضانكم اقول طبعا انا لا يمكن اتجوز واحدة بغي بتفعل الفاحشة مع الشباب وبالتالي ان انا ايه انفد من الجوازة دي يقدر ربنا ولا يحيق المكر السيء الا باهله يعني من حفر حفرة لاخيه وقع فيها البنت الصبحية الساعة 10 قامت تجهز نفسها عشان تروح الشاليه عند والدة هذا الشاب كما زعم طبعا والدته ما كانتش رايحة وإذا بها فجأة أخوها يتعب فعايزة توديه المستشفى فاتصلت بزميلتها اللي هي أخت الشاب ده قالت لها حبيبتي ربنا يبارك فيكي روحي لمامتك في الشاليه بتاعكم الساعة 11 قولي لها تستناني عقبال ما اودي أخويا المستشفى وارجع لك تاني على الشاليه أخت الشاب نفسه اللي دبر لها المؤامرة هي اللي راحت الشاليه والشباب ما يعرفوش إن دي أخت الشاب ده هجموا عليها كلهم عياذا بالله ووقعوا في الفاحشة وزنوا بهذه الفتاة ستة من الشباب فدخل هذا الشاب يريد أن يطمئن على الفريسة التي اصطادها والتي أرسلها لهؤلاء الشباب فلما دخل قال لهم ها ما صنعت قالوا له كل اللي انت عايزه فجأة دخل هذا الشاب الغرفة فوجد ان الفتاة التي زنى بها أصدقائه هي أخته بنت أم وأبوه فإذا بهذا الشاب يصاب بصدمة عصبية شديدة يخرج بيكلموه مش قادر يرد عليهم لحد ما وصل للعربية فتح التابلوه طلع الطبنجة ضرب نفسه وقتل نفسه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة أخويا وحبيبي الأمة ممكن تعاقب الأمة كلها إذا لم تنكر على الزنا ممكن تعاقب بسبب وقوع الفاحشة قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم بالله عليك أخويا وبالله عليك أختي كم من الأمراض انتشرت في هذا الزمان أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير والإيدز والكوليرا, والكوليرا والسرطان وكل أمراض التي لا تخطر على قلب بشر انتشرت بسبب وقوع بعض الناس في الفاحشة ولم ينكر عليهم المجتمع نحن بنقول بصوت عالي يا شباب المسلمين اتقوا ربنا في حرمات المسلمين اتقوا ربنا في بنات الناس ويا بنات المسلمين اتقوا ربنا في نفسكم واتقوا ربنا ربنا في عرضكم ربنا يحفظكم ويصونكم يا رب العالمين سيدنا ابن عباس يقول كما في الموطأ بسند صحيح وما فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ربنا يعافينا ويعافيكم دي كانت العقوبة في الدنيا شفت قد ايه كم عقوبة ممكن تحصل للزنا في الدنيا بل وتحصل للأمة لو لم تنكر عليهم طب تعالوا نشوف عقوبة الزنا في القبر شيء مفزع والله يا إخواني وأخواتي أقسم بالله شيء مفزع حديث رواه البخاري في أعلى درجات الصحة عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني الليل آتيان الكلام كله في المنام وإنهما ابتعثاني وقال لي انطلق فانطلقت ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وقال وفيهم فانطلقنا فأتينا على مثل التنور التنور اللي هو الفرن فأتينا على مثل التنور فإذا فيه تخيل معي المنظر العجيب المرعب يا رب يعافينا يا رب فإذا فيه نساء ورجال عراة عراة الستات ورجالة عريانين في التنور في الفرن خد بالك ده عذاب قبر من يوم ما يدفن لحد لحد يوم القيامة فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا يأتيهم اللهب من أسفل منهم فإذا أتاهم اللهب ضوضوا صاحوا صرخوا خد بالك فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء هم الزناة والزواني خد بالك ولما كانت الشهوة تأتيهم من أسفل منهم كانت النار تأتي من أسفل منهم ولما كانت الشهوة بتثور عليهم بين الحين والآخر كانت النار أيضا تثور عليهم بين الحين والآخر طب يا ترى عقوبة الزنا في الآخر عاملة إزاي والله الذي لا إله غيره كفاية عقوبتهم في القبر محطوطين في فرن فرن رجال ونساء عراء والنار قايدة عليهم من تحت من يوم ما يدفن لحد يوم القيامة مين يتحمل كده يا شباب يا شباب اللي بتبصوا على شهوة لحظات دقايق وتتعذب قدامها العذاب ده كله ليه كفاية ان انت تسقط من عين الله كفاية ان ربنا يغضب عليك كفاية ان الايمان بينزع منك ليه تخيل بقى معايا عقوبة الزنا في الاخرة ان الله عز وجل يعرض عن الزاني لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أول واحد فيهم شيخ زان رجل كبير انقطعت عنه الشهوة ورغم ذلك يتكلف الشهوة وقد يستعمل منشطات منشطات حتى يزني تخيل ان ذكروا عن واحد من الناس عياذا بالله ربنا عافينا وعافيك راجل عنده حوالي حاجة وستين سنة تخيل انه استعمل منشطات واتى بفتاة صغيرة فوق العشرين سنة عشان يزني بها وجدوه في الشقة بتاعته بقاله أربع أيام ميت وهو منتن عياذا بالله يعني خلاص مات وفاحت رائحته وهو عار وكان يزني عياذا بالله مات زانيا ربنا يعافينا ويعافيكم ويرزقنا إياكم حسن الخاتمة الحاجة الثانية العقوبة الثانية للزنا في الآخرة أنه يلقى الله عز وجل مفلسا تضيع حسناته ليه؟ هيجي الرجل زوج الفتاة التي أو زوج المرأة التي زنى بها هذا الرجل أو أبوها أو أخوها فيقول المولى عز وجل له خذ من حسناته كما تشاء حتى ترضى قد يأخذ كل حسناته خد بالك لأن دي مظلمة قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار حبيبي ذكرت لكم عقوبة الزنا في الدنيا عقوبتهم في القبر عقوبتهم في الآخرة انت عارف ان النبي كان يبايع الصحابة على ترك الزنا اللي عايز يبايعني يبايعني على حاجات كتيرة جدا من ضمنها ترك الزنا قال تبايعوني كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم إلى آخر هذه البيعة المباركة ما تيجوا يا شباب ما تيجوا يا شباب المسلمين يا شباب اللي ممكن تكونوا وقعتوا في الجريمة دي ويا بناتي اللي ممكن تكونوا وقعتوا في الجريمة دي ما تيجوا نجدد البيعة مع النبي هنبيعك يا رسول الله يا حبيبنا يا شفيعنا صلى الله عليه وسلم هنبيعك على ترك هذه الفاحشة إن شاء الله من النهاردة أنا تايب إن شاء الله همسك الموبايل بعد الحلقة ديت همسح كل أسماء البنات بل هغير نمرة تليفوني وهبعد عن أصدقاء السوء وابعد عن كل شيء يا ربني من هذه الفاحشة طب تعالوا نختم بمراتب القبح في هذا الزنا ثم نسني في الحلقة القادمة إن شاء الله ونتكلم عن بعض الأنواع ثم نذكر الوقاية 15 وسيلة تقي شباب الأمة وبنات الأمة من الوقوع في الفاحشة إن شاء الله تعال نشوف إيه مراتب القبح في الزنا قال ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر قال والزنا له مراتب طبعا هو مراتب فعلا ودرجات قال فالزنا بأجنبية لا, لا زوج لها أمر عظيم واحدة أجنبية لا زوج لها يعني مش متجوزة برضه زنا زنا أمر عظيم جدا لكن اللي أوحش منه اللي أسوأ منه أن تزني بامرأة متزوجة خد بالك انك تزني بفتاة بكر ده, ده امر فظيع فاحشة لكن اللي أس... اللي اسوأ اللي اسوأ منه انها تزني ايه بامرأة متزوجة واللي اسوأ من الاثنين انك تزني بامرأة من محارمك وزنا المحارم انتشر في هذا الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله وزنا الثيب اقبح من زنا البكر خد بالك وزنا الشيخ الرجل الكبير لما يزني أشد وأعظم عند الله من زنا الشاب الصغير وزنا العالم والحر أشد عند الله قبحا من زنا العبد والجاهل قال صلى الله عليه وسلم وأختم به الحديث حديث رواه أحمد بسند صحيح لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره أي بامرأة جاره وأفعل التفضيل هنا ليس على الباب ليس على بابي يعني مش معنى كده واحد يقول إيه خلاص أروح أزني بعشرة أفضل من أن أنا أزني بامرأة جاري لا ليس الأمر على ذلك ولكن من باب تقبيح الفعل إن, دي إن ده جارك وإنت عارف بيخرج إمتى وبيجي إمتى وتقدر إن إنت تنتهك حرمة هذا الجار اوعى تقرب لحليلة جارك واوعى تقرب لأي امرأة من نساء المسلمين أسأل الله عز وجل أن يعف شباب المسلمين وبنات المسلمين المسلمين هنلتقي في الحلقة بتاعت بكرة إن شاء الله إزاي نعمل وقاية لشباب المسلمين وبنات المسلمين من الفاحشة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته